ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1442 وعنوانها جذور وسرنا مع قضية الأصول حتى وصلنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعظيمه أولا أن توقن أنه لا يستحق المتابعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنني أقول لك هذا الله قال هذا قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اثنين أن تتحدث عنه بالتوقير والتعظيم والأدب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما تيجي تتكلم عن سيدنا النبي تتكلم بأدب سيدنا النبي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو عايز أقول إيه إن الناس وقعوا بين شقين شق غلوا في النبي وألهوه وأعطوه ما ليس من حقه وقوم جفوا مع النبي بحس احيانا في بعض الاخوة في جفاء مع سيدنا النبي خايف ان هو يغلو فبقت جفاء هل يجوز ان انا اقول سيدنا النبي ايوه مش يجوز ينبغي قال انا سيد ولد ادم قول بس هو قال اللهم قولوا اللهم صل على محمد يبقى انا في دي اقول كده أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد زي ما قال اما أقول في, في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله زي ما قال لكن لما أجي في كلامي العادي أقول سيدنا النبي سيدي رسول الله أما أجي أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه سيد صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم واللي, واللي يشكل عنده السيد هو الله نقول ان بالالف واللام السيد هو الله لكن سيد لنكرة دي موضوع مختلف افهم فالشاهد ايه لا تتحرج من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واعطائه قدره صلى الله عليه وسلم وأن يكون عظيما عندك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا تقدم أمرا بين يدي أمره يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إنك أنت لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه يعمل حاجة أنت ما مت تعدلش عليه ما, ما, ما تعملش حاجة آه تحس ان ديك يعني احسن من اللي هو بيقوله او اللي بيعمله ابدا ما يخطرش ببالك ده اطلاقا زي ما قلت لكم القصه قبل كده ان لما جم واحد قال سالوا عن عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها قالوا هذا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه راحوا سالوا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم الليل قد ايه بيصوم قد ايه بيذكر ربنا قد ايه بيقرا قران قد ايه فكانهم استقلوا الاعمال دي قالوا لا ده بالنبي بقى غفر لما تقدم من ذنبه لا احنا عايزين نعمل ايه اعمال اكتر من كده احنا ذنوبنا كتيره قال احدهم اقوم ولا انام والتاني قال اصوم ولا افطر والتالت قال لا اتزوج النساء الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني قال أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية في الرواية الثانية أما إني أتقاكم لله لازم تبقى دي عندك مالية وجدانك أن أتقى الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالله وبالدين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعبد الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لازم تبقى دي ملياك تماما ومقتنع بيها فمش محتاج ان انت تتعدى عليه وتت وتفتئت عليه وانك انت تحس انك ممكن تعمل حاجة احسن من اللي هو عمله لا لا قد بقلبك قد بعقلك قد بفهمك كن مؤدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربعة أن تتمثل صورته أمامك فتراه إمامك أمامك في كل عمل تقوم به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ويعينك على ذلك كثرة بحثك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كثرة قراءتك في صفة أعماله مدار مدار أعمالك في من خلال أعماله قلت لكم قبل كده ما كنت بتكلم مع حد في انه لا يجوز لا يجوز الذكر بالاسم المفرد يعني ما ينفعش ان انا اقعد اقول الله الله الله الله او يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف فقال لي ليه ربنا سبحانه وتعالى قال واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيل اهي اذكر ايه اسم ربك يبقى يجوز قلت له انت جبت الآية بس الآية ديك عشان اعملها اعملها زي النبي ده الضابط الضابط ايه ان النبي لما كان بيذكر قال يا لطيف يا لطيف يا لطيف كل حاجة وصلتنا مفيش حاجة قالها او عملها ما وصلتناش هي دي الشريعة ورا النبي فأعمال العبادات توقيفية يبقى لو النبي قال الله الله الله الله أقول لكن هو ما قالش كده كان بيقول سبحان الله الحمد لله استغفر الله لا إله إلا الله ما قالش الاسم المفرد لوحده يبقى احنا فهمنا للآية دي من خلال عمل النبي فعل النبي تنفيذ النبي كل الدين كده ما ربنا قال لنا أقيموا الصلاة ما قالناش في القرآن ان المغرب ثلاثة والعشاء اربعة والفجر اثنين ولا قال لنا دي وقتها امتى ولا دي وقتها امتى ده فعل النبي ما هو انت ممكن تاخد بقى اقيموا الصلاة اصلي في اي وقت صح ولا لا إذا قلت لي إنك أنت واذكر اسم ربك إن أنا هقول الله فهي دي القضية إنك أنت يبقى عمق فهمك إن الدين هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مهم جدا فهم السلف وتفريعات الفقهاء مهمة جدا بس مش عايز اجعلها حاكما على النبي وعلى فعل النبي وده الكلام اللي انا قلته وما تفهمش عني صح من زمان بقى من 40 سنة وانا بقول لما درست واول ما اتعلمت كتاب الورقات في اصول الفقه وشروح المشايخ ارشاد الفحول في العلم الاصول بتاع الشوكاني حسيت او قلت قلت كده ساعتها والكلمه ما اتفهمتش ارجو انها تتفهم المره دي بقى ان قلت انا اخشى ان يكون علم اصول الفقه طاغوت يحكم به على الكتاب والسنه قصدي ايه قصدي ان انا ما احكمش على على الكتاب والسنه الكتاب والسنه هو الحاكم افهمهم اه افصل منهم اه افرع منهم اه بس ما احكمش عليهم مش عايز احكم على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم احكم على الايه والحديث لا ده انا عايز افهم الايه والحديث وانفذ الايه والحديث واستنبط من الايه والحديث لكن ان انا اضع ضوابط للعمل دي مساله هو هو ده كان قصدي فقصدي دلوقتي ان يبقى الدين عندنا مش برضو مش عايز اهد الفقهاء والعلماء والمجتهدين لا لكن عايز اقول ايه ان النبي لان النبي معصوم ما بيغلطش صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فلذلك كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله لازم تبقى فاهم دي وزي ما قلت تاني بكرر وبأكد ان كلام الفقهاء مهم جدا وخطير جدا ومطلوب جدا وضوابط الفقهاء والحياطة على الدين لكن النبي عندي هو الأصل هو المعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه أن تدرك جيدا أن تعظيمه صلى الله عليه وسلم من تعظيم العظيم سبحانه وتعالى شوف لما ربنا يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله من الله ورسوله دايما كده تبقى إيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول والله ورسوله أحق أن ترضوه فوحد الضمير وفي ذلك إشارة إلى أن إرضاء الله وإرضاء الرسول أن إرضاء الرسول من إرضاء الله قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله هو ده بقى تعظيم النبي انك انت تدرك جيدا ان تعظيم النبي من تعظيم الله لان الله امرك بذلك لذلك في حد اتخض لما قلت له هو اتباع الرسول فرض ولا سنة ايه رأيك فكر فيها دي هو اتباع الرسول فرض ولا سنة فرض لأن ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فبقى اتباع الرسول فرض لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فرض واجب إلا إذا اتصلت به قرينة تصرفه عن الوجوب ده كلام بتوع الأصول بقى اهو صلى الله عليه وسلم ستة أن ترجع إلى حكمه في أي خلاف أو أي أمر تواجهه في حياتك قال الله فلا وربك وأنا صراحة بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبفرح له لما احس في آيات إن ربنا بيحبه وإن ربنا بيخاطبه بحب آه زي دي فلا وربك بيقول وربك انت يا محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يبقى هي دي ان ربنا جل جلاله قال للنبي صلي عليه انهم لازم مش انك تحكم لازم هم يحكموك هي دي فاهم ازاي ان انت تحكم النبي في نفسك عارف اكبر آية تبين حق النبي عليك انا كنت عايز احط عنصر اسمه حق النبي عليك لكن هي مش محتاجة كلام كتير حق النبي عليك ايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم يبقى حق النبي عليك ايه كلك اولى بيك من نفسك هو اولى بيك من نفسك شوف الايه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يبقى لما الرسول يقف لما رجليه تورم انت اولى ان رجليك تورم من رجليه لما الرسول يسجد حتى يظن انه قبض انت اولى بالسجدة دي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يبقى لازم دي لازم تحس بدي من جواك عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال إخواني يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله لو رآني والله ربنا يرزقني الصدق والإخلاص يا رب وإياكم جميعا إن, إن أنا أتمنى أشوفه وأموت يقولوا له كده تدفع كام وتشوف النبي خدوا كل فلوسي وشوفوا وأموت يبقى بروحي وفلوسي ومالي وكل ما أملك خدوا كل حاجة وشوفوا بس بعيني نظرة وأموت يود أحدهم لو إيه لو رآني بنفسه وماله هي دي النبي أولى بك من نفسك خلصها انت دي بطريقتك بقى ازاي يبقى النبي اولى بي من نفسي ان, إن ازاي لا ارغب بنفسي عن نفسه عيشها دي عيشها دي عيش كده مع النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يبقى هو النبي كل حاجة بالنسبة لي ملو عيني وملو عقلي وملو قلبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وان انا ما اشوفش غيره ده احنا لسه بقى الآية ما وقفناش معاها فلا وربك لا يؤمنون أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لرمضان استعد نزلت الأمانة